بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية تشاهدون الآن فضفضة مع الشيخ محمد حسين يعقوب
عن الرضا بالله إن وحشتوني وانا جاي النهارده للهفة. والله.
معلقا كالطير مش عشان ادي درس ولا عشان اقول محاضره ولا عشان القي موعظه ولا عشان ابدي نصيحه قد فاح من هذا أنا جاي أقول لكم، أنا جاي أقول لكم، كل سنة وأنتم طيبين.
تسري والملائكة كل عام وأنتم بخير.
حولنا كل سنه وانتم مسلمين كل عام وانتم مؤمنين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله انا احبكم في الله وحشتوني كيف حالكم مع الله ما شاء الله لنا زمن لم نلتقي حقيقي وبجد و- ومن قلبي بحبكم في الله و... وحشتوني وحشتوني وانا جاي النهارده بلهفه والله آه، ربنا يشهد ويرى ويعلم سبحانه آه، مش عشان ادي درس ولا عشان اقول محاضره ولا عشان القي موعظه ولا عشان ابدي نصيحه انا جاي اقول لكم كل سنه وانتم طيبين كل عام وانتم بخير كل سنة وانتم مسلمين كل عام وانتم مؤمنين كل سنة وانتم موحدين كل عام وانتم طيبين كل عام وانتم في بركة الإسلام وفي نعيم الإيمان وفي نعمة الإحسان كل سنة وانتم وانتوا وانتوا وانتوا آه، مهيصين في الحسنات وغرقانين في البركات والرحمات و و وطيفين في العافية واللطف الرحمن كل سنة وأنا بحبكم كل سنة وإحنا عايشين في فضل الله ونعمته ورحمته وعافيته ولطفه وستره كل سنة وانتوا و- وانتوا وانتوا مهيصين بمغفرة الله لكم ورحمته بكم وعتقه لرقابكم من النار كل سنة وربنا ما يحرمناش ما يحرمناش ان احنا نلتقي على الطاعة وان احنا نفرح ب- ب- بالخير والمغفرة والرحمة كل سنة وانتوا وانتوا كل سنة وانتوا وانتوا بتحبوا ربنا وحبكم ربنا يزيد وحب ربنا ليكم يتنزل بركات عليكم كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وانتوا محبين لله ورسوله كل سنة وانتوا حبكم للنبي بيزداد وصلاتكم على النبي بتزداد صلي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كل سنة وانتوا بخير كل سنة وانتوا في بركة كل سنة وانتوا اتباعكم للنبي يزيد ومعرفتكم بالنبي تزيد وحبكم للنبي يزيد و و و و وسعيكم ورا سنة النبي يزيد ونشر سنة النبي يزيد كل سنة والالتزام في ديار الإسلام يكتر و- والإسلام في ديار الإسلام يعلو ويزدهر والإسلام يبقى يبقى شغل الناس الشاغل اللي يطغى على هموم الدنيا ومشاكل الدنيا أنا جاي بس عشان أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم في نعمة ورحمة وبركة كان نفسي فعلا ان يوم العيد ابقى معاكم وفي وسطكم ونهني بعض ولاني بحب اتكلم صراحه آه، بتلقائيه مانيش آه، مانيش قاعد على كرسي بصفه الشيخ وقاعد اتكلم وانما في وسطكم والدكم آه، آه، انا ابوك آه، وابوكي فقاعد في وسطكم بهنيكم باكل مع- باكل معاكم كحك بشاي آه، ساده و- ولا بشاي بلبن ولا كابتشينو أه، ب- بتاكلوا الكحك بايه اليومين دول و- والبستويك أه، أه، يعني أ- قاعد في وسطكم بحبكم وب... و- وبلعب معاكم مفرقع البلالين وبحبكم في الله عشان بقول عشان ال... عشان آه، آه، التلقائيه دي مش م... م... مش قاعد كوظيفه بلقي درس آه، اليومين اللي فاتوا قدر ربنا عليا ان انا اروح مشاوير كتير في السيارة فبفتح إذاعة القرآن الكريم وسبحان الله العظيم بمناسبة إذاعة القرآن الكريم برضو وأنا راجع من المطار ركبت تاكسي آه، فقلت له يا ابني سمعني قرآن عايز أسمع قرآن معاك شريط قرآن لا ما معيش شريط صراحة طب تعالى لنا إذاعة القرآن الكريم فتح إذاعة القرآن الكريم دور دور- ده دش دش ده إذاعة ال- إذاعة الكلام الكريم ما, ما سمعتش قرآن سبحان الله العظيم مش عارف ليه الشاهد إن اليومين اللي فاتوا فتحت إذاعة القرآن الكريم كتير فلقيت الكلام كتير جدا جدا جدا عن بعد رمضان الناس بتبطل عبادات ويبدأوا معاصي ونصيحتنا ونصيحتنا أنا شخصيا زهقت فقلت الله يرحم المستمعين والمشاهدين اللي قاعدين نديهم على دماغهم ليل ونهار انتوا هتبطلوا صيام هتبطلوا صلاة هتبطلوا مساجد هتبطلوا قرآن هتبطلوا هتبطلوا لحد الناس ما بطلت فعلا فقلت مش ممكن اكلمكم في الموضوع ده لا لا لا لا انتوا زهقانين آه، آه، يعني آه، اتدوشتوا من قضية وماذا بعد رمضان طب اقول ايه النهاردة كل سنة وانتوا طيبين واروح بقى خلاص بدني اتخض فعشان كده هضطر اقعد اكمل ال- معاكم الساعه لاني بحبكم في الله آه، لكن آه، مش عايز اكلمكم عن وماذا بعد رمضان وانما عايز اكلمكم صراحه عن العيد ايه رايكم يا عم الشيخ العيد فات بقى كل سنه وانت طيب لا ما فاتش انا رايي ان احنا نعمل عيد نعمل عيد جديد دلوقتي لا ان شاء الله الجمعه الجايه بس عايزين نفهم عيد نفهم فرحة العيد عشان نعمل عيد آه، الناس اللي صاموا الست ايام وبدأوا صيام وقربوا يخلصوا هم كل سنة وانتم طيبين يعملوا عيد بعد ما يخلصوا الست ايام بدعة يا شيخ لا ما اقصدش ان احنا هنصلي العيد ونعمل لا يعني آه، ه- هنقول دلوقتي معنى العيد ازاي نفرح بالعيد يعني ايه فرحة العيد صحيح آه كلام جميل آه بعنوان اجتلاء العيد ل- للاستاذ مصطفى صادق الرفعي تاني اه تاني بتاع وحي القلم الراجل ده له معاني حلوة ومعاني طيبة تجمع بين براعة و آه، اقول عليها براقة الاسلوب الاسلوب الراقي واللغة العربية الممتعة وفي نفس الوقت برضه المعنى الجميل ال ال ال ال الفكر اللطيف اسمعوه هو بيتكلم عن العيد وتعالوا الليله دي نفرح الليله عيد آه يقول آه، الشيخ عليه رحمه الله جاء يوم العيد يوم الخروج يوم الخروج من الزمن الى زمن وحده لا يستمر اكثر من يوم تاني طب صلي يا ده انتوا بقالكوا كتير قوي ما صلتوش على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم آه، يقول يوم الخروج من الزمن سبحان الله العظيم فعلا لو انت هتحتفل بالعيد تحس يوم العيد انك خرجت من رمضان اه اقول لكم ايه سبحان الله العظيم ما كنتش عايز اقولها دي خالص لكن آه، جات بقى مضطر اقول ان لما دخلت الكعبه جوه حسيت ان انا خرجت من العالم من الغلاف الجوي ودخلت بطن الدنيا او بطن السماء يعني حاجه مش من الارض اهو ده الخروج من الزمن العيد يوم العيد خروج من زمن رمضان ودخول في زمن تاني الزمن ده مدته يوم واحد اللي هو يوم العيد بس الخروج من الزمن الى زمن وحده لا يستمر اكثر من يوم زمن ظريف قصير ضاحك زمن زمن ظريف قصير ضاحك فرضه الاسلام على الناس ليكون لهم بين الحين والحين يوم طبيعي في هذه الحياه التي انتقلت عن طبيعتها آه لتعلم يهود أن في ديننا فسحة ليكون لهم بين الحين والحين يوم طبيعي ربنا سبحانه وتعالى قال وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى الله عز وجل يعلم حاجة الإنسان إلى الضحك لم يحرم ربنا الضحك وإنما على فكرة أنا مش عيان الحمد لله رب العالمين. أنا زي الفل بس هي في غلالة كده على الصوت مش راضية تطلع إن شاء الله ربنا يكرمها وتطلع اللهم صل على سيدنا صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنت بقول إيه إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم حاجة الإنسان إلى الضحك فجعل ضحكه يوم العيد عبادة فرحا سبحان الله العظيم اسمع الراجل ده بيقول ايه في يوم العيد يوم السلام والبشر والضحك والوفاء والإخاء وقول المسلم لأخيه المسلم وأنتم بخير وأنتم بخير يوم الثياب الجديدة يوم الثياب الجديدة على الكل إشعارا لهم بأن الوجه الإنساني جديد في هذا اليوم يوم الزينة يوم الزينة التي لا يراد من إظه- منها إلا إظهار أثرها على النفس ليكون المسلمون جميعا في هذا اليوم في يوم حب يوم العيد اسمع الجملة الجاية دي بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه يوم العيد يوم تقديم الحلوى إلى كل فم لتحلو الكلمات فيه ليلتكم عيد عيد سبحان الله العظيم واحنا قاعدين في الكعبة بنصلي العيد وبنحدف بقى ال- البونبوني وال فين يا انت سرقت ال... ال- فين البتاع احدف عليكم شويه حلويات دلوقتي وهتوصل ان شاء الله باذن الله تعالى يوم العيد بنوزع الحلاوه تدخل اي بيت سبحان الله العظيم وده المعنى اللي افتقدناه اليومين دول كنا زمان اخرج مع ابويا الله يرحمه وخالي الله يرحمه بعد ابويا ما يخطب العيد الله يرحمه ونخرج انا وهو وخالي وخمسه سته نلف البلد نمشي في هي البلد كلها شارعين اتنين نروح من شارع نسلم على الناس في المحلات والناس في الشوارع واللي في البيوت يخرجوا يقفوا على البيبان عشان نسلم عليهم ونلف ونرجع من الشارع التاني وامي تزعل اتاخرتوا تعالوا افطروا الاول بعدين روحوا سلموا على الناس لا نلف البلد الاول سبحان الله العظيم وكل ما تروح عند حد يديك حاجه حلوه طب دوق الكحك بتاعنا السنه دي طيب دوق الحته دي ويديك البلحايه يديك بونبونايه يديك فين ال- سبحان الله العظيم عايزين المعاني الجميله دي ترجع المعاني دي صحيح هي عادات وتقاليد لكن لها آه، آه، اصول في الاسلام زي ما بقول لك كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الى المدينه وجدهما يحتفلان يحتفلون بيومين فسال ما هذان اليومان انا اسف ما تزعلوش مني كل ما كح صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بقول إيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى المدينه وجد لهما يومان يلعبان فيهما قال ما قال يومان نفرح فيهما ونلعب قال لقد ابدلكما الله بيومين خيرا منهما الفطر والاضحى يومين للعب والضحك والمرح الشرعي دون خروج عن الشرع ويومان او ايام اكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى فلذلك الانسان في هذه الايام آه، يعني آه، بيتخلى عن ه- ه- ه- هقول لك بقى تفرح بالعيد ازاي تفرح بالعيد تبقى طفل وذكرني هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته امه من الحج رجع طفل تاني وكذلك بعد رمضان رجع كيوم ولدته امه اذا اعتقت رقبته من النار او غفر له ما تقدم من ذنبه خلاص بقى جديد انسان جديد طفل اسمع يقول يوم العيد يوم تقديم الحلوى الى كل فم لتحلو الكلمات فيه يوم تعم فيه الناس الفاظ الدعاء والتهنئه مرتفعه بقوه الهيه فوق منازعات الحياه تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم برغم كل الخلافات الكل في اليوم ده مبتسم ويقول له تقبل الله منا ومنكم لو على الاسلام في هذا اليوم ذلك اليوم الذي يفتح الانسان عينيه على الالوان الجديده يفتح عينيه الدنيا ملونه ينظر الى الى نفسه نظره تلمح السعاده والى اهله نظره تبصر الاعزاز والى داره نظره تدرك الجمال والى الناس نظره تدرك الاخوه في الله ومع كل هذه النظرات تستوي له النظره الجميله الى الاسلام والى الناس والى الدنيا والى العالم فتبتهج نفسه بالحياه لما يشوف ان هو في اليوم ده مع النظرات دي آه، آه، آه، الاسلام هو اللي شرع له اليوم ده وسن له يعمل فيه ايه صلاة العيد ان يجتمع الناس ويكون لهم امام ويخطب خطبة ويصلي صلاة ركعتين خفاف وخطبة خفيفة واجتماع الناس كلها لابسة جديد وكل بيسلم على الكل فتبتهج نفسه بالحياة وما أسماها من نظرة تكشف للإنسان أن الكل جماله في الكل آه شفت لو واحد عايش لوحده لو واحد نام وقفل على نفسه بيته يفرح بالعيد يحس بالجمال الإحساس بالجمال إنك تخرج في وسط الناس وتشوف فرحة الناس تفرح وتشوف جمال الناس تحس بالجمال أن الكل جماله في الكل يقول الشيخ وخرجت أجتلي العيد في مظهره الحقيقي على هؤلاء الأطفال السعداء آه الأطفال على هذه الوجوه النضرة التي كبرت فيها ابتسامات الرضاع فصارت ضحكات عارف هو بيرضع تحس انه مبتسم لما كبر الابتسامة كبرت شوية كبرت فيها ابتسامات الرضاع فصارت ضحكات هذه العيون الحالمة التي إذا بكت بكت بدموع لا ثقل لها بتلاقي الولد طفل بيبكي تضحك عليه ايه اياد انت بتجيب الدموع دي منين الدموع ملهاش لازمه بتعيط على ايه وعشان كده في لحظه بس يبطل ويضحك والدموع لسه على خدوده الدموع لا ثقل لها ما ما هياش دموع هذه الافواه الصغيره التي تنطق باصوات لا تزال فيها نبرات الحنان من تقليد لغة الأم لسه بيقلد أمه فعشان كده طالع صوته في حنان حنان طبيعي غير مفتعل وغير مقلد هذه الأجسام الغضة القريبة العهد بالضمات واللسمات فلا يزال حولها جو القلب على هؤلاء الأطفال السعداء الذين لا يعرفون قياسا للزمن إلا بالسرور كل منهم في مملكة وظرفهم هو أمرهم الملوكي هؤلاء ال- الأطفال المجتمعون في ثيابهم الجديدة المصبغة اجتماع قوس قزح في ألوانه ثياب عملت فيها المصانع والقلوب فلا يتم جمالها إلا بأن يراها الأب والأم على أطفالهما سبحان الله العظيم لما تشوف الملابس ملابس ملهاش أي قيمة لما يلبسها ابنك ولا تلبسها بنتك تبص ايه ده ايه ده ايه الفستان ايه الجمال ده ايه الروعة دي ايه الحلاوة دي؟ الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك بقت الملابس ملابس ثياب جديدة يلبسونها فيكونون هم أنفسهم ثوبا جديدا على الدنيا شوف بقى هم لما لبسوا الثوب بان جمال الثوب هم نفسهم لما بيكسوا الدنيا ثوب كأن الدنيا لابساهم فبان جمالها وبان جمالهم هؤلاء السحرة الصغار الذين يخرجون لأنفسهم معنى الكنز الثمين من قرشين ما بقاش قرشين يا عم مصطفى دلوقتي بقوا جنيهين 2 جنيه بقوا كنز عنده سمين لما تعيد عليه وتديله العيدية يسحرون العيد فإذا هو يوم صغير مثلهم جاء يدعوهم إلى اللعب ينتبهون في هذا اليوم مع الفجر فيبقى الفجر على قلوبهم إلى غروب الشمس يلقون أنفسهم على العالم المنظور فيبنون كل شيء على حد المعنيين على أحد المعنيين الثابتين في نفس الطفل الحب الخالص واللهو الخالص يبتعدون بطبيعتهم عن أكاذيب الحياة فيكون هذا بعينه هو قربهم من حقيقة الحياة هؤلاء الأطفال هم السهولة قبل أن تتعقد هؤلاء الأطفال الذين يرون العالم في أول ما ينمو الخيال ويتجاوز ويمتد هؤلاء الأطفال يفتشون الأقدار من ظاهرها لا يستبطنون كي لا يتألمون بغير طائل يأخذون من الأشياء لأنفسهم فيفرحون بها ولا يأخذون من أنفسهم للأشياء كي لا يوجدوا للأشياء الهم قانعون يكتفون حتى بالتمرة ولا يحاولون اقتلاع الشجرة هي دي اللي انا بقولها لك من زمان في اصول الوصول الى الله تعالى اجني العسل ولا تكسر الخلية كذلك هم يقطفون من الشجرة الثمرة ولا يقتلعون الشجر الناس الكبار النهاردة مش عايز الثمر ده عايز الشجر اما الطفل فهو بس لا يريد الا الثمرة قانعون لا يحا... يكتفون بالثمرة ولا يحاولون اختلاع الشجرة التي تحملها يعرفون كنها الحقيقة وهي يا ريت نحفظ الكلمة دي وهي أن العبرة بروح النعمة لا بمقدارها احفظها كده احفظ الجملة دي وهي أن العبرة بروح النعمة لا بمقدارها هؤلاء الحكماء الذين يشبه كل منهم آدم أول مجيئه إلى الدنيا عليه السلام حين لم يكن بين الأرض والسماء خليقة ثالثة معقدة من صنع الإنسان المتحضر حكمتهم العليا أن الفكر السامي هو جعل السرور فكرا وإظهاره في العمل مش بقول لكم في ناس نكدية بيحبوا النكد يقابلك يقول لك أنا أوان النكد لكن في ناس فكرهم السرور وسبحان الله العظيم هذا من أحب الأعمال إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المسلم لذلك دي هواية عند بعض الناس إنه يفرح غيره سعادته ومزاجه وهواه ورغبته إن الناس يبقوا فرحانين إنه يسعد الناس هي دي سعادته سعادته كده بقت هواية عنده إزاي يفرح الناس يقعد يفكر كده إن أنا لو بعت رسالة لفلان هيفرح ابعت له رسالة إن أنا لو زرت هيفرح يروح يزوره لو اشتريت له كذا لو خليت فلان يصالحه لو خليت آه، كذا يكلمه لو خليت ك... هواية عنده هواية إدخال السرور على المسلمين يا ريت نتبنى الفكر ده فكر الأطفال إن هم عايزين يفرحوا وصدق ابني عبد الله عليه عليه رحمة الله ابني عبد الله لما كانت خالته بتقول له آه، اما تكبر عايز تبقى ايه قال لها انا مش عايز اكبر انا عايز افضل طفل الله يرحمه ويرحم ابوه ال- عايزين نفضل اطفال بروح الاطفال ودعابه الاطفال و- ولطف الاطفال آه، شعرهم البديع أن الجمال والحب ليس في شيء إلا في تجميل النفس وإظهارها راغبة في الفرح هؤلاء الفلاسفة الأطفال الذين تقوم فلسفتهم على قاعدة عملية وهي يا ريت تحفظوا الجملة دي أنا كان نفسي يبقى كل واحد منكم معاه كراسة كده أثناء فضفضتنا يكتب فيها بس بعض الجمل المهمة جمل جملة زي الجملة اللي فاتت آه، اللي احنا قلناها ان ال- انهم قانعون يكتفون بالتمرة ولا يحاولون اقتلاع الشجرة عايزة تتكتب دي آه، كونها الحقيقة ان العبرة بروح النعمة لا بمقدارها العبرة يعني ما زال الى الان العيديه الجنيه اللي هو مكتوب عليه كل سنه وانت طيب او كل سنه وانت طيبه العبره مش في جنيه يجيب ايه وانما ان دي عيديه هي كده ان العبره بروح النعمه لا بمقدارها خدوا الجمله دي كمان القاعده العمليه في الحياه اللي هي ان الاشياء الكثيره لا تكثر في النفس المطمئنه الاشياء الكثيره لا تكثر في النفس المطمئنه اسمع الجمله اللي بعدها تفسرها يقول لك ايه وبذلك تعيش النفس هادئه مستريحه كأن ليس في الدنيا إلا أشياؤها الميسرة سبحان الله العظيم النفس المطمئنة النفس الراضية ما بتحبش ان يبقى عندها حاجات كتيرة ما بتستكترش وإنما إيه النفس المطمئنة النفس الراضية راضية باللي عندها فاللي عندها ده هو كل حاجة مفيش اكتر من كده مش مطلوب اكتر من كده سبحان الله العظيم اما النفوس المضطربة باطماعها وشهواتها فهي التي تبتلى بالكسرة الخيالية مثلها في الهم كمثل طفيلي مغفل مجنون يحزن لأنه لا يأكل في بطنين زعلان يقول لك آه آه آه. كان نفسي يبقى عندي بطن تانية عشان أملى فيها اسمع اسمع وإذا لم تكثر الأشياء الكثيرة في النفس كثرت السعادة ولو من قلة أهي دي كمان عايزة تتكتب وإذا لم تكثر الأشياء الكثيرة في النفس كثرت السعادة ولو من قلة فالطفل يقلب عينيه في نساء كثيرات ولكن أمه هي أجملهن وإن كانت شوهاء آه شفت إن أحب شيء إليه وأجمل شيء عنده اللي ربنا اداهوله سبحان الله هو ده المعنى وده المعنى اللي عند الاطفال قلنا كده قبل كده قلت لكم المعنى ده ان لو الطفل دخل وفي خمسين امرأة كلهن من جميلات العالم وامه دميمة مشوهة الولد يجري على مين على امه على امه ومش عايز تاني مش عايز تاني مش عايز تاني غير امه هو ده بقى ايه انه يرضى او الجملة الاخيرة اللي قلناها ايه اذا لم تكثر الاشياء الكثيرة في النفس كثرت السعادة ولو من قلة كثرت السعادة انا مش قلت مش هاجي عندك تاني كثرت السعادة ولو من قلة ولو من قلة ولو من قلة لذلك الطفل ما بيدورش على ام تانية عارف امتى بيدور على ام تانية لما يكبر وتلاقيه يقول انت زي امي وانت احن من امي وانت بدل امي وانت امي التانية ويدور له على امهات تانيين وابهات تانيين آه شفتوا فرحة العيد تبقى ازاي لما تبقى نفوسنا دي على الفطرة نفوس أطفال تبقى الفرحة بما أعطاه الله ما بيتطلعش بقى الناس التانية لابسة ايه ولا راكبة ايه ولا عايشة فين ولا بتبصله ازاي هو اللي الدنيا حلوة في عينيه كن جميلا ترى الوجود جميلا زي ما بيقولوا هو شايف الدنيا حلوة خلاص تخلص من العقد شوف يقول ايه فالطفل يقلب عينيه في نساء كثيرات ولكن أمه هي أجملهن وإن كانت شوهاء فأمه وحدها هي أم قلبه ثم لا معنى للكسرة في هذا القلب أمه هي أم قلبه هي دي واحدة مفيش تاني بقى خلاص هذا هو السر خذوه أيها الحكماء عن الطفل الصغير وتأملت الأطفال وأثر العيد على نفوسهم التي وسعت من البشاشة فوق ملئها تلاقيهم بيخروا بشاشة امتلأوا للآخر فإذا لسان حالهم يقول للكبار أيتها البهائم اخلعي أرسانك ولو يوما آه جملة عجيبة دي الرسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم تتصدق المرأة على جارتها ولو برسن شاه الرسن اللي هي آخر حتة في رجل الشاه اللي هي بنقول عليه الظلف اسمه ظلف برضو ها اللي هو ضفر ال- الحتة الأخيرة في الشاه في رجل الشاه الساق من فوق بالفخذ وبعدين الركبة وبعدين وبعدين في الآخر حتة صغيرة بتتني كده في رجل الشاه آه، الحتة الصغننة دي اللي فيها الظفر هي ديك فبيقول يعني عايزين نقلع ضفرك عشان ما تعورش حد عشان ما تأذيش حد عشان ما تفترسش حد أيها البهائم اخلعي أرسانك ولو يوما أيها الناس انطلقوا في الدنيا انطلاق الأطفال يوجدون حقيقتهم البريئة الضاحكة لا كما تصنعون إذ تنطلقون انطلاق الوحش يوجد حقيقته المفترسة آه، تحتدم بين الأطفال المعارك لكن لا تتحطم في معاركهم إلا اللعب أما الكبار فيصنعون المدفع الضخم من الحديد للجسم اللين من العظم أيتها البهائم اخلعي أرسانك ولو يوما شفت بقى البهايم بتعمل ايه تلاقي الطفل في فلسطين تحياتي إليهم ودعائي لهم أن يفرج الله عنهم وعن إخواننا في العراق وفي كل مكان اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم قو شوكتهم وأعل رايتهم وانتقم من أعدائك وأعدائهم يا حي يا قيوم هؤلاء المساكين لو كنت تشوفوا كده وا- الطفل واقف وفي ايده طوبة مسكين قدام دبابة تشوفوا في في العراق ولا غيرها قدام جندي آه، آه، آه، لابس آه، وما- و- ودف- ومدافع ورشاشات وداخلين على شفتوا الصور طفلة مسكينة في بيت أيها البهائم أيتها البهائم اخلعي أرسانك ولو يوما ارحموا أطفال المسلمين ارحموا المسلمين آسف النهاردة عيد ولازم نفرح ادينا فاصل يا عم مدني مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إخوتي أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام والإيمان وأن يديم علينا وعليكم الأفراح أحببت أن أكلمكم عن العيد وفرحة العيد علشان نفرح ونسعد ونتبسط و... ونروق بالنا ونرجع فطرتنا تاني لطبيعتها لكن اسمحوا لي بإضافة في الدقائق الباقية آه، آه، اكتشافات رمضانية في كل سفرية بسافرها ومع الخلوة ومحاولة التفرغ بيحصل الواحد نوع تأمل آه، وانا قلت لكم قبل كده ان التامل يحتاج الى صفاء ذهن والصفاء الذهني يحتاج الى وقت يحتاج الى خلوه وتفرغ والخلوه والتفرغ يحتاج الى وقت فلذلك الانسان كل فتره كده بيفر عشان يبحث عن هذه الاكتشافات اكتشفت ايه في رمضان السنه دي اول حاجه اكتشفتها يا جماعه ودي مع آه، شديد الاسى والاسف ان احنا الى الان كمسلمين انا واللي زيي يعني الى الان ما سمعناش القران كويس اكتشفت معنى كلمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرا علي القران قال اقراه عليك وعليك انزل قال اقرا فاني احب ان اسمعه من غيري وانا واقف في صلاه التراويح ومع التلاوات و فعلا حسيت ان انا بسمع القران لاول مره في حياتي حسيتها اكتشفت ان احنا ما سمعناش القران عايزين نسمع القران من جديد وعايزين نتدبر القران عايزين نفهم القران عايزين آه، نفهم القرآن نكتشف القرآن ولذلك ما زال صدى قول ربنا جل جلاله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ما زال قول الله عز وجل فهل من مدكر فهل من مدكر فهل من مدكر إلى الآن هل من مدكر أين المدكرون القرآن فعلا ميسر المصاحب بقت كتير جدا وفي في كل ايد بكل الاحجام بكل الالوان بكل الانواع بكل الاسعار والقران مسموع بقى على اسطوانات وعلى اشرطه وعلى الكمبيوتر وعلى هاردات وعلى الام بي 3 وعلى وعلى وعلى وعلى سبحان الله العظيم يسرنا القران للذكر لكن اين المدكرون اين الذين يسمعون القران بتركيز نعم انا آه، يعني كما شهي كثير من الاخوه السنه دي ان رمضان السنه دي فر جري بسرعه خلص فجاه آه، ما لحقناش نسمع قران فهل عندنا فرصه في ال 11 شهر الجايين ان احنا نسمع قران عايزين فعلا نبدا اعمل لنفسك كده كل يوم ربع ولا ربعين تسمعهم اسمع اسمع اسمع قران استمتع بالقران اسمع الشيخ اللي انت عايزه مش مشكله تسمع مين الشيخ مين اسمع اللي انت عايزه اي شيخ انت عايزه وبفضل الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى وسع الدايره جدا بالاف القراء بالاف الاصوات بكل النغمات بكل الطرق موجوده اسمع بس انا عايزك تقعد تسمع كده تسمع وتركز تسمع وتستمتع تسمع وتفهم تسمع وتتدبر اسمع وقف وعيد تاني واسمع وعيد تاني واسمع وعيد تاني اعمل لك ساعة كل يوم سماع نص ساعة تلت ساعة يا أخي ربع ساعة في اليوم سماع مش عايزك تسمع في العربية في وسط الدوشة والتركيز في الطريق والتليفون اللي بيرن لا افضل القرآن واسمع قرآن سبحان الله العظيم آه، في القرآن مرتين قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن تدبر وتأمل وافهم واستمتع واستلذ واعمل واعمل بآيات القرآن ولذلك يعني آه، بفضل الله عز وجل أثناء تلاوة القرآن أثناء صلاة التراويح في مكة في الكعبة كنت بين كل ركعتين اقول بس ايه يعني إيه آية إيه لا- في وسط الآيات لقط لقيت حاجات فعلا والله كأني أول مرة في حياتي أسمعها كتير مثلا مثلا خدوا واحدة لله آه كتير وأنا ب- بت- بقول إن الواحد بيشتهي أن يموت الناس بتنزعج ويقول لا ليه لا يجوز اكتشفت قول الله عز وجل قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين سبحان الله العظيم شفت الاكتشاف ده فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فين الصدق من اللي خايفين من الخنازير وما راحوش العمرة وقطعوا عادتهم ناس راحت وجت كنت بقرأ في الجرايد ان كل اللي رجعوا الحمد لله ما اكتشفوش ولا حالة اصابة واحدة ده جورنان رسمي سبحان الله العظيم يا ترى شكلك ايه دلوقتي يا اللي خفت وبعدين فين فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم اسال الله ان يسترنا واياكم فالاكتشاف الاولاني القران عايزين نكتشف القران نكتشفه الاكتشاف الثاني اكتشفت ان بعض الناس لهم مدة صلاحية لما تنتهي تاريخ صلاحيته بيفسد آه، في أول رمضان مع حفاوة البذل وحرارة الاستقبال آه، تجد إن, إن آه، بداية منطلقة سريعة لكن مع مرور أيام رمضان تلاقي المؤشر بينزل قال الله الملك جل جلاله سبحانه فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون انا اكتشفتها دلوقتي بس وانا بقولها وكثير منهم فاسقون انهم في الاصل فسقه وخدوا رمضان في البدايه موسم بس الفسق جواهم فمع طول الامد يعود يعود اليهم اصلهم الرديء طب ازاي نتخلص ان احنا نطلع الفسق ده من قلوبنا نخرجه من نفوسنا نغيره نتخلص منه كنت بقول في رمي الجمرات في الحج انك وانت بترمي الجمره الله اكبر طلع طلع من جواك وارمي وحس ان انت بتنزع من داخلك الرياء وبترميه بتنزع من داخلك حب الدنيا وبترميه بتنزع من داخلك حب الشهوات وبترميه الناس لهم صلاحيات قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شره ولكل شره فتره مدة صلاحية والصلاحيات زي بيقولوا ايه زي صلاحية المنتجات لما يقرب مدة الصلاحية تنتهي تلاقي ريحته تتغير طعمه يتغير لونه يتغير فاذا انتهت صلاحيته يبقى ضار ضار جدا بالصحة القرب منه يضر لمسه يضر انك تدوقه يضر تسمعه يضرك انتهت صلاحيته فيا ترى كانت صلاحيتك 30 يوم بتوع رمضان وانتهت صلاحيتك ولا هو في سلع مدة صلاحيتها لا تنتهي أظن فيه المؤمن الإيمان في ناس سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا سبحان الله المعادن ملهاش مدة صلاحية لا وبعض الناس كل ما يطول عليه الأمد يزداد بريقه ولمعانه وغلاؤه زي العود المعتق عارفين دهن العود ال ال ال ال ده طيب لعل اهل مصرنا ما يعرفوش او ما بيحبوهوش لكن العود ما شاء الله لا قوه الا بالله آه، آه، ريحه و- و- وطيب واطيب الطيب العود كما آه، بعض الناس يزيد طيبه كلما بقي ويزيد اثره وتزيد حلاوته ما تنساش مدة الصلاحية آه، اكتشاف كمان اكتشاف مهم آه، فتنة الجري في المكان قال سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه أحيانا بعض الناس بيلتزم بالدين ويدخل سبيل الدين واحدة انتقبت اللهم اهدي نساء المسلمين يا رب وارزقهن النقاب آه واحد بدأ التزم ودخل في سكة الدين وسار في سبيل الدين بدأ يحفظ قرآن يتعلم آه إذا ذاق المبتدئ حلاوة العمل امتحن في الصبر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون خليك خلي بالك عشان الكلام ده عليك الكلام ده عنك انت خلي بالك آه، تجد وديك ملاحظة لاحظناها على مدار 30 سنة في تاريخ الدعوة النهاردة أو معانا في العمل الدعوي الخبرة في الحياة ومعاملة الملتزمين الجداد اللي بيجوا ويروحوا ويجوا ويروحوا ويتغيروا علينا سنين طويلة وأعداد كبيرة إنه يدخل سكة الدين يبدأ يلتزم يبدأ يحب ربنا يحفظ قرآن تبدأ تتحجب تروح المسجد تحفظ قرآن تتعلم آه، فجأة تنبت جواه فتنة آه، هو أنا إيه آه عايز يبقى حاجة في الدين كأنها قول بعضهم هل لنا من الأمر من شيء ايه دورنا في الموضوع ده ويبدا الشيطان يزين له انه عايز يبقى زعيم وان اللي بيربيه او اللي بيصنعه او اللي بي بيعلمه او اللي بي بي بي بيوجهه كابس على نفسه فيبدا يفلت من شيخه عشان ي- ينطلق بقى ويبقى شيخ هو كمان يبدا آه، يدور على محيط يعمل فيها زعيم ويبعد ويجري ولا يعلم المسكين انها رحلة التيه وانه بيجري في مكانه وان من يوم ما بعد ما حصلش حاجة هو عمال يجري وينهج ويعرق وضربات قلبه تزيد لانه فعلا بيجري بس بيجري في مكانه لهذا آه عارفين اكتشفتها من ايه دي في الطواف الطائف آه، واحنا بنطوف حوالين الكعبة تلاقي واحد متسرع مش م- م- عايز عايز يجري عايز يت- يمشي بسرعة عايز يبقى حر كده فيبعد عن الكعبة يبعد يلف من بعيد ويفكر ان هو كده بيصب بسرعه هو بيبعد اه وبيسرع اه وبيجري اه بس خطوه من اللي بيطوف قريبا من الكعبه بعشر خطوات او بعشرين من اللي بيطوف من بعيد صح تامل آه الى عباد المواسم عايز اقول لهم اذا كنتوا انتوا عبدتوا ربنا في رمضان موسم خير رمضان موسم عباده فهذا اوان الشكر والاعتراف بنعمه التوفيق والتمام نسال الله ان يتقبل منا ومنكم آه عايز اقول الاكتشاف ده برضو سبحان الله العظيم كنت بروح اصلي الظهر في الكعبه في مكان آه، كل يوم في مكان يعني في اي حته بدخل واصلي في اي حته تقابلني اقرب حته آه، فالمهم قعدت آه، آه، آه، قابلوني اتنين تلاته اخوه اتفضل يا شيخ تعالى اقعد قعدت جنبيهم اول ما قعدت يا شيخ ادعي لي انا في كرب في كرب شديد طب اما نسلم بس الاول يا عم الكلمه دي سمعتها اللهم فرج كروبات المسلمين اللهم فرج كروبات المسلمين اللهم فرج كروبات المسلمين اللهم كن لكل مكروب مسلم فرج همه وازل غمه وامسح كربه يا حي يا قيوم امين آه، اقصد ايه انا في كرب جديد سمعتها كتير احيانا عايز اقول لك مهما تكن مشكلتك لا تكن اسيرها قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه من ابتلي بصغائر الامور فعظمها ابتلي بعظيمها انها افه المبتلين بالوسوسه وسوسه الشعور بالاضطهاد الشعور انه محسود الشعور ان هو مجني عليه دايما آه، احيانا بعض الناس بيستسلم لوهم ويضخم المساله حتى في حاجات صغيره مثلا ايه يقول لك معلش اصلا انا ذاكرتي ضعيفه ما ما ما بعرفش احفظ ويستسلم لهذا الوهم ان ذاكرته ضعيفه يستسلم ليه لانه ممسوس في جن بيستسلم لانه محسود و- وفي عين حساء يستسلم لوهم معين ويضخم هذا الوهم عنده ويسيطر عليه ويعيشه والحقيقه ان الكلام ده ملوش اصل عشان كده بقول لك لا يقتلك الوهم لا تعظم الاوهام بعض الناس يقول لك عندي مشكله كبيره جدا ضخمه جدا خطيره جدا ايه ايه مشكلتك كل ما اجي اذاكر اتوب وانام فكروني مدن عمال يقول لي خلص وانا مش هخلص لحد ما اتكلم عن موضوع النوم ده عشان مشكله معاذ ال... ما تنام يا عم وهم تصحى ذاكر هيجرى ايه مشكله انه بيتوب يتثاءب يعني الشاهد ان انا اكتشفت ان بعض الناس بيضخم حاجات صغيره ولما هو ضخمها صدق صدق انها ضخمه وكبيره والحقيقه ان مفيش مشكله لذلك من نام في سرداب الوهم لا يفيق بقول لك فوق واصحى ما عندكش مشكله ما في مشكله اقتحم العقبه اجعلها ماضي اخرج من سرداب الوهم آه، فضول النوم كان آه، ابويا الله يرحمه وده كلام عند الاباء كلهم ابائنا وامهاتنا يقولوا لك ايه النوم تقاوي نوم او النوم خميره نوم يعني اللي بيفكر ان هو هيشبع نوم في يوم ما آه، بيضحك على نفسه مش هتشبع نوم كل ما تنام هتنام اكتر كل ما تنام هتنام اكتر وانا عايز اقول ايه ان مشكلة النوم هتخضع لقاعدة الاستمتاع بالنعم احفظ القاعدة دي برضو قاعدة الاستمتاع بالنعم لا تأتي ما يشتهى إلا مضطرا الحاجة اللي انت بتشتهيها وبتحبها وجميلة ولذيذة جدا لو فضلت تاكل فيها ليل ونهار هتكرهها هتكرهها هتمل منها هتبقى وحشه هتفقد حلاوتها ومتعتها حلاوتها ومتعتها امتى ما هو بيقول له كده زر غبا تزدد حبا ال- ال- ال- لابد من هذا النوم نعمه لكن الاسراف فيها نقمه يذهب لذتها ويحول دون شكرها يقلبها نقمه تضيع العمر تفت في عضد الهمه وسر غلبه النوم في العبادات ان تقاوم الخواطر والسرحان وشرود الذهن النوم لا ياتي الا بعد السرحان فيصبح السر هو انه ليس دوما من يشبع من النوم هو الاكثر تركيزا في الصلاه يقول لك بس انا هنام واشبع عشان اقوم اصلي وانا مركز ما نمش لا لا لا لا لا اعكس الكلام ده الاشد ال- ال- الاشد تركيزا في الصلاه هو الذي يطير النوم يعني لو لو ركزت اكتر في الصلاه التركيز يطير النوم مش كتر النوم اللي بيجيب التركيز طب واحد يقول لنا طب ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي احدكم نشاطه فاذا نعس فليرقد يا عم انا ما قلتلكش حاجه انا بقول لك يوم ما يغلبك النوم نام لكن اذا ركزت مش هيجي لك نوم والدليل واضح المراد في هذا الاكتشاف ان العقل له غذاء وبعدين له راحه لتجديد التركيز واستمداد الطاقه كالبدن زي ال- الجسم بياكل ويتغذى وبعد ما ياكل يرتاح فلذلك غذي عقلك الاول غذيه وبعد كده ريحه لكن ما ترتاحش من غير تغذيه ما تبقاش كل ما تحط راسك تنام كل ما تسكت شويه تنام كل ما تيجي تقرا تنام اهديك بتفكرني بحاله البول اللا ارادي اهو ده النوم اللا ارادي كل شويه ينام كل شويه ينام كل شويه في ايه عايزين نتخلص من فضول النوم ودي من الحاجات اللي اتعلمناها في رمضان ان والله كده واقسم بالله كان يحصل ان آه، بعد ال- ال- بعد التراويح الاولاني وقبل التراويح الثاني يبقى فاضل تلت ساعه ولا ربع ساعه ولا 10 دقائق واحد ينام 10 دقائق فعلا والله خمس دقائق او 10 دقائق اقصاها تلت ساعه 20 دقيقه والواحد بس يفوق عليها الحال الساعه 8 الصبح فلذلك آه اللهم رضنا باليسير من النوم اخوتي انا بحبكم في الله وليلتكم عيد وانا فرحان ان انا قابلتكم الليله دي وان احنا اتكلمنا عن العيد وفرحه العيد والعوده الى نفسيه الاطفال والفطره السليمه قبل ان تلوث بالشهوات آه، التقي معكم اللقاء القادم على خير احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
آه